بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وكلام جديد من كلام شباب طبعا احنا معانا النهاردة قلنا حلقة مميزة جدا في كلام شباب وهي مشكلة كبيرة جدا بتواجه كتير من البنات وهي مشكلة الحجاب يا ترى اختنا محتارة هتكون تتحجب وتبقى شكلها وحش وسط زميلي- زميلاتها ولا تعمل ايه تبقى style وشكلها جميل وتخرج وتتفسح وتلفت نظر كتير من الولاد آه، ويا- وبرضه يا ترى لما هي تلبس الحجاب هيكون حجابها عامل ايه هيكون حجاب style وعلى الموضة ولا هيكون حجاب آه، واسع فضفاض شكله وحش من وجهة نظرها طبعا عندنا اسئله كتيره جدا و- وشبهات كتيره جدا وعايزين نشوف ايه الحل هل فعلا الحجاب ده مشكله كبيره عند البنت وهي مش عارفه تعمل فيه ايه ولا دي حاجه جميله وحاجه بسيطه وبالممكن آه، هو يعني لعل وعسى ان الحجاب دوت اللي هي خايفه منه ان هو دوت يكون هو الحاجه الكويسه بالنسبه لها احنا معانا تقرير من الشارع نحب نشوفه ونرجع لكم تاني في الاستديو
اتكلم عن نفسك عبر لو حاجة غلط تتغير لو حاجة صح تتقدر متردد ليه علمنا لينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل المشكلة مكسوف من ايه ولا كسوف ولا خوف من حاجة يا اخوانا تختلف الآراء حول الحجاب وتختلف معها أشكال الحجاب والشباب كالعادة في توهان والبنت محتارة تلبس إيه الحجاب ال style ويبقى شكلها جميل وسط صحباتها ولا تلبس العباية والإسدال وتبقى شكل مامتها ومش عارفة تختار بين إيه ولا إيه والألوان الجميلة كتيرة الأحمر ولا ال pink ولا الأصفر ولا إيه يا ترى هو الصح فين العباية الواسعة ولا الموضة الجميلة إحنا في حيرة هو حجاب بتاع النهارده يعني غير غير مقنع خالص بالنسبه للدين بتاعنا لان الدين بتاعنا ما قالش الحجاب يكون بالمنظر ده في شيزوفرينيا البنات مش فاهمه البنات لابسه ومش فاهمه هي فالاهم من اللبس الفهم ان يبقى البنت عندها وعي للي هي لابساه وده اهم بكتير قوي من ان هي قبل ما تتحجب يعني آه، لازم طبعا البنت تبقى لابسه حجابها غير طبعا المناظر اللي احنا بنشوفها دلوقتي فلان الدين ابتدى يبعد عن قلوب الناس و بس في حاجات كتير بقت متناقضه يعني النهارده اللبس اتضيق جدا مع البنطلونات مع الباديهات مع بتاع وفي الاول والاخر تلاقيها مغطيه راسها فطبعا يعني مجملا مش مش مق- مش مقنع مش هو ده الاسلام ولا الدين اللي فرضه ان هو ده يبقى الحجاب في يوم من الايام يعني مواصفات البنت اللي انت تتمنى انها تكون شريكة حياتك انها يعني تكون محجبه تكون مؤدبه محترمه يعني اللي هي بالاخر تكون حشمه يعني اول حاجه لازم تكون من عيله كويسه وطبعا جميله و- وتصون في في غيبتي يعني تكون محجبه ومؤدبه وعلى سلوك طيب يعني بالمجتمع و وتكون يعني واخده يعني مواصفات حلوه اتكلم عن نفسك عبر لو حاجة غلط تتغير لو حاجة صح تتقدر متردد ليه علمنا لينا اننا لازم نشاور بعضنا عشان نحل
البنات عندهم شيزوفرينيا ده حقيقي ولا مش عارف قبل ما نبدا حلقتنا نحب نرحب بضيوفنا ارحب طبعا اولا بشيخي واخي الحبيب الشيخ هاني حلمي اهلا بيك يا شيخنا ونورنا على الشاشه الخارجيه الله يكرمك حبيبي ربنا يبارك فيك يا شيخ وارحب بضيوفي اخواتي الشباب تعرف بيك كريم 21 سنه
احمد 20 سنه احمد
رابع 18 سنه نبدا براجح هي من وجهه نظرك ال- الحجاب البنات لابسينه في الشارع اليومين دول هو ده حجاب من وجهه نظرك
يعني في ناس وفي بنات وفي بنات يعني في بنات آه، لابسين حجاب بس مش حجاب وفي بنات لابسين حجاب حجاب آه، احمد
هو دلوقتي يعني يعتبر مفيش حجاب خالص يعني البنات بتبقى لابسه من فوق حجاب ومن تحت حاجه تانية خالص تمام.
يعني غير الحجاب خالص تمام يعني حجاب وهو مش حجاب مش حجاب خالص لا. آه، كريم من وجهه نظرك ايه الحجاب اللي موجود اليومين دول هل ده الحجاب الشرعي اللي ربنا امرنا عليه لا ولا- بصراحة انا شايف ان هو حجاب نص نص م- م.
مش الحجاب بالمعنى الصحيح يعني يعني مش دوت الحجاب اللي ربنا امرنا لا، عليه من مش وجهه هو.
نظرك انت يعني اه مش مش اللي هو الصحيح يعني قوي تمام طب احنا ننتقل بقى لشيخنا شيخنا بداية كان في بس في مقولة الأول أحب أقولها لحضرتك يعني يعني قرأتها في بعض ال- الجرائد طبعا كتير جدا في التلفزيون اه إن الحجاب هو مجرد ع- يعني عبادة أو مجرد عادة من الرومان وإن هو طبعا ليس له أصل تماما في الشريعة الإسلامية طبعا ذكر الحجاب وذكر آه، الحج كمان يعني بس احنا النهارده موضوعنا عن الحجاب فايه راي حضرتك في المقوله الجميله دي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما أسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا آه، لا شك انه آه، في هذا الزمان اختلطت الاوراق وللاسف الشديد الناس في ظل غياب آه، الدين وغياب العلم صارت الامور تشتبه عليهم كثيرا حتى في الثوابت وحتى في الامور اللي لا تقبل اصلا جدل.
نعم العلماء قاطبة أجمعوا أجمعوا على أن الحجاب فريضة شرعية وأن الأمهات المؤمنين كنا جميعا جميعا منتقبات أجمع العلماء على أن الصحابيات فمن بعدهم فمن بعدهم جميعا كنا كذلك بيسموه الإجماع العملي سموه الإجماع العملي إنه نساء الصحابة كانوا كده علشان بيقولوا عادة النساء الصحابة كانوا في البداية الأمر لما نزل ال- الأمر بالحجاب آه، سيدة عائشة تقول هكذا رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب أخذنا أكثف مروطهن جابوا أكتر حتة قماش عندهم واتخذنا منها حجابا فده دليل على أنه كان في أمر شرعي والأمر الشرعي ده طبقته الصحابيات ومن بعدهم جاء عصر التابعين فمن بعدهم على هذا المنوال لا شك القرآن فصل هذه المسألة في غير ما آية في حاجتين لازم نبقى فاهمينهم كويس في الشرع اتكلم على حجاب بيسموه حجاب البيوت والحجاب عند الخروج يعني ال- الأصل ربنا قال وقرن في بيوتكن ده ال- ال- الخطاب للنساء عامة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى الخطاب كده لجميع النساء ان الاصل انها بتقر في بيتها لكن لو كانت هناك ظروف ضرورات معينه او حاجات معينه هتخرج تتعلم هتخرج آه، لانها تجيب محتا... احتياجات بيتها هتخرج لضرورات بتعمل شرعيه او ضرورة، حاجات كده آه.
في هذه الحالة الشرع قال إنها لو خرجت لابد أن تدني عليها ثيابها وليضربن بخمرهن على جيوبهن جيوبهن اللي هي الفتحة اللي كانت عندهم فتحة عند الصدر فكان مأمورة بأنها تضرب خمارها بحيث أنها تسدل هذا الخمار تماما وربنا سبحانه وتعالى خاطب آه، ال- النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يعني ان الواحد كونه يتعرف على واحده وانه يعرفها ويميزها ده ممكن هيلحقها بسببه اذى فخاطب ولاحظ علشان ما تقولش ان هو كان قاصر على امهات المؤمنين او كان قاصر على عصر الصحابه قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ال- ال- الناس كافة نساء المؤمنين جميعا يدنين عليهن من جلابيبهن ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ده الخطاب لأمهات المؤمنين والقاعدة الأصولية عند العلماء بيقولوا إنه الخطاب إذا كان موجه للنبي أو لأزواجه فإنه عام لجميع المسلمين إلا إذا دلت دليل دل دليل على الخصوصية إن الكلام ده خاص بالنبي أو الكلام ده خاص كذا لكن ربنا قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب علشان يبقى فيه انعزال ما بين الرجل وما بين المرأة فالمرأة لابد أنها تكون مرتدية لحجابها الشرعي عشان ما تبقاش فتنة ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين لو اتعرفت هتتع... هيبقى محل لأنها تقع في أذى شديد ده افضل للمراه مش زي ما بيتقال مثلا احنا بنسمع كتير جدا انها الاسلام بيهين المراه بلبس حجابها والتشدد وال- والتعصب انت عارف ان هو ايه المعنى جميل قوي اللي هو كتير من العلماء يشيروا اليه اللي هو المراه دره جوهره فالجوهره دايما لازم تبقى مصانه ما تبقاش تحت ايد عبث العابثين ان اي حد المراه في الشرع تعريفها جميل قوي المراه مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان يبقى الراجل جميل ع- عليه واجبين شرعيين الشرع بيقولوا عليه واحد انت لازم ترحمها لانها ضعيفه لانه انت ربنا اداك قدرات اكتر منها الناحيه الثانيه ان هي عرض عرضك اختك عرضك والدتك عرضك آه، خالتك عمتك اقاربك دول عرضك فنساء المؤمنين بشكل عام البنات اللي انت بتشوفهم المسلمات دول دول عرضك فلما حد يمسهم باذى يبقى انت كده بتلوث عرضك فالمراه في الشرع عرض يصان احنا عايزين ناخد النق- النقطه ديت وانتقل للشباب بس ناخد اتصال الاول يا شيخنا السلام عليكم ورحمه الله اخت السلام ناهد عليكم ورحمة الله وبركاته اخت ناهد اتفضلي يا اخت إيه، الله يسلمك أنا بدي شو اسمه أبشركم الأخوة السابقين في الحلقات السابقة إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم آه، يضمني إلى صدره ويقول آه، قولي يا- باسمي يناديني ويقول لي إيه، أنا تقول لعلي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها إذا أويتم إلى فراشكما الحديث الذي تعرفونه وسبح الله واحمد الله وأقول للأخوان السابقين اكثروا من الاستغفار والتسبيح والتحميد آه، أيضا أقول في مجالكم اليوم آه، الحلقة مس- آه، طيبة ومفيدة ربنا يبارك أنا فيك.
أوصي الأخوان المشاهدين ومن يسمعني يقول ما شاء الله تبارك الله أولا وأخيرا امين ايوه ايضا آه، اوصي الاخوه المشاهدين والاخوه الجالسين جنبك وضيفك الكريم آه، في كتابين او ثلاثه كتب تكلمت بشيء من التفصيل والصور نعم.
الموثقه اول هذا الكتاب يجب ان قراءته بقراءه ومشاهدته بتاني اسمه هل يكذب التاريخ نعم لل- للاستاذ عبد الله محمد الداوود نعم والكتاب الثاني المغفور له بإذن الله بكر أبو زيد حراسة الفضيلة نعم وأيضا في كتاب للفاضل بإذن الله محمد إسماعيل نعم.
وأنا أيضا أقول نقاب الصحابيات كان لا يظهر حتى البشرة نعم كان سبحانه وتعالى حريصات على عدم ظهور جزء صغير حتى لو البشرة من الخد أما الآن في توسع سبحانه وتعالى إلى أدى إلى الفتن نعم.
أيضا كان سبحانه وتعالى وجد في بعض الأسواق ن- نقاب ذات طبقات إذا أر- آه، وافقت الأخت المسلمة نعم.
الخائفة على نفسها وعرضها باستخدامه في حدود المعقول ممكن تلبسه بحيث انها ما يظهر لون البشره وايضا لباس القفاز كثير من بعض الصالحات تتهاون في اظهار اليد المراه كلها عوره اذا حصل ضروره في محكمه في توقيع في ختم بالاصبع ربنا يبارك في فيك شهاده عند القاضي او نعم.
اضطر ان لابد كشف الوجه فهذه امور استثنائيه نعم ربنا يبارك في حضرتك احنا شاكرين جدا على اتصال حضرتك واهتمام حضرتك احنا برضو يعني انا بنوه على يعني اخواني واخواتي وبالاخص انا عايز النهارده مشاركات من الاخوات اه، يعني انا يعني انا بطلب اه، يعني لو عندكم اي شبهات لاي بنت عايزه عندها مشكله في الحجاب يا ريت تكلمنا عندنا عن- يعني في في ايميل للبرنامج كلام شباب @gmail.com لو في اي في شبهه وفي اي مشكله ت- تراسلونا على الايميل ومنتظرين اتصالاتكم وبرضو ال SMS واحنا النهارده هنتكلم بصراحه وهنتكلم آه، بشفافيه عن عن الحجاب ولو اي حد فعلا او اي بنت عندها مشكله في الحجاب آه، انا مش عايز اتحجب ليه في شبهات كتيره جدا احنا هننتقل للشباب وانا اعرف من كريم انت من وجهه نظرك ايش يعني البنت مش عايزه تتحجب ليه او ايه اللي بيخليها متاخره عن الحجاب
يعني هي البنت المايك قرب شوية.
البنت مش عايزه تتحجب عشان آه، ممكن ان هي عايزه ت- تقلد مثلا آه، آه، تسريحه شعر آه، ممثله ممثله أو مغنية.
فنانه مطرو... آه، فنانه مشهوره كده فعايزه ان هي يعني تبقى مهتمه بشعرها بشكل اكبر جميل جميل آه، احمد
آم، في بنات ما بتتحجبش عشان يعني هي بتقول ان هي لسه بدري عليها لسه صغيره بتاع لما تتجوز آه، عشان ده بيخنقها مم.
بي يعني بي قدامها بيربط- لسه فتره يعني اه لسه فتره قدامها بتعيش تقول هعيش حياتي شويه والعمر ده كلام- قدامي كلام طويل اكيد بتسمعه من زميلاتك أيوة.
أيوة. في الجامعه وراجح هو برضه نفس الكلام اللي قاله احمد ده البنات عايزه تعيش يعني تخرج ومش عارف ايه آه، مم.
آه، شعرها برضه كده يعني طيب آه، شيخنا احنا قبل بس ما نجاوب على الشباب ناخد فاصل ثواني معدوده ونرجع ان شاء الله تاني آه، ناخد فاصل بسيط ان شاء الله ونرجع لكم انتظرونا
الخليجية نور وبصيرة
آه، رجعنا لكم بعد الفاصل آه، ننتقل آه، بسؤالنا للشيخ هاني آه، شيخنا شبابنا قالوا من وجهة نظرهم اللي بيسمعوه من زميلاتهم آه، تقليد الممثلات والمغنيات وطبعا انها القدوة انها هي اللي بتشوفها نجمة وبطلة وطبعا عارفين اسامي كتيرة جدا يعني وسؤال تاني احنا في شبهة تانية بتقول لا ده هي شايفة كل البنات كده و... واللي بيقول انا مش مقتنعة واللي بيقول اصل انا يعني بصلي وبصوم و- وبعبد ربنا كويس فان شاء الله يعني لما ربنا يكرمني انا عايز بس ناخد موضوع التقليد ده وحضرتك ترد ع- يعني من ترد على حضرتك علينا نرد عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم فهي هتقلد مين يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر احنا مين أسوتنا هل هي النهاردة لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بينا دلوقتي هي بشعرها ب... باللبس الستايل ب... بالشكل اللي هي آه، شايفه انه في عيون الناس انها كده افضل واحلى اجمل لو هي... النبي صلى الله عليه وسلم وسطنا دلوقتي وهي ودخل عليها في اوضتها او دخل عليها في بيتها هي هتتوارى منه هتجري تحط حاجه او هتبقى مكسوفه انها تقف قدامه كده ولا انتوا شايفين النهارده البنات ما عندهمش مشاكل حتى لو النبي وسطهم آه، مش هيقولوا حاجه يعني تبقى حاسس هو انا هي- انا عايزين برضو سؤال قبل سؤال ده يا شيخنا هل هي اصلا البنت حاسه بمين النبي يعني هو ايه النبي اصلا ما هي دي المشكله يعني دي الفجوه اللي احنا عايزين نحاول نقربها بين الشباب وبيننا ان ده انت قبل ما تقول كده كمان ده هي عارفه من تعبد نعم ده انت قبل ما تقول هي حاسه بالمعنى ده صح.
ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها طب محبه ربنا في قلبها طب بص كده المعنى ده طب قبل ما نشوف المعنى حاضر.
ناخد آه، الاتصال.
ايمان الاول السلام عليكم ورحمه الله اخت ايمان السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا جزاكم الله خيرا على البرنامج بتاعكم وبجد انا حاسه انه مفيد جدا يعني ربنا يبارك في حضرتك آه كنت بس عايزه آه يعني آه آه، اعمل مداخله بحاجه بسيطه ان انا يعني آه آه، وانا في الجامعه وكده دخلت مش محجبه نعم آه وبعدين بفضل الله اتعرفت على صحبه يعني صالحه وكده وكان نعم.
السبب في حجابي وبعد كده بفضل الله انتقدت يعني منه ربنا عليا ربنا يبارك في حضرتك آه، اهم حاجه بس عايزه اوصي بيها يعني يعني اول حاجه لازم البنت تعرف انها عمرها ما هتعمل حاجه ربنا وربنا هي... هيسيبها او يخليها مش مبسوطه او كده بالعكس يعني اكتر حاجه هتتبسط يعني الحجاب او النقاب عمره ما هيكون سبب او عائق انها تتبسط في حياتها وتعيش نعم.
سنها واهم حاجه الدعاء يعني والصحبه دي اهم حاجه يعني اختي هو ال- الحجاب مش خانقه ومش آه، لا خالص مش الشعر بيقع ولا النقاب الرموش بتقع وما فيش الكلام بالعكس ده والله لما يبقى ليها صحبة حلوة زيها وفي سنها وفي مستواها وفي كل حاجة هتلبس وتتبسط معاهم يعني أنا فضل في خطوبتي وفي عقدي وفي, وفي بنائي كله كان إسلامي واتبسطنا وأصحابي كلهم اتبسطوا وكانوا منبهرين وب- وكله بفضل الله وتوفيق ربنا يعني يعني ممكن ممكن يعني نفرح في في الطاعه مش لازم نفرح في المعصيه بالظبط يعني ربنا يبارك في حضرتك يا اختي شكرا جدا على اتصال حضرتك معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم اخت لمياء
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي ازي حضرتك يا استاذ محمد ربنا يبارك في حضرتك اتفضلي هو انا بتفق بصراحه مع الاخت ايمان في اللي قالته الصحبه الصالحه بتعين جدا جدا على الحجاب نعم في الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي يعني بنشوف بنات كتير والله فعلا بتضيعهم صحبتهم بالذات عندنا في الجامعه الواحد بيشوف امثال نعم يعني الصحبة فعلا فيها بتبقى مؤثرة جدا نعم.
بعدين الشباب اتكلموا في نقطة قالوا ان البنات آه، موضوع الحجاب ده هم اللي بيقلدوا الممثلات والكلام ده نعم هو فعلا البنات ممكن يكونوا بيقلدوا ممثلات بيقلدوا بعض بس ده برضو يعني هي البنت في الاخر سبحان الله هو ربنا خلقنا فينا غريزة كده البنت جواها الغريزة ان هي عايزة تبان حلوة نعم.
هو لو ولد لو لو حد من الشباب دول لما يشوف بنت عامله كده ما يحسسهاش بالاحساس ده لو يبين لها ان هي فعلا عامله حاجه غلط اكيد هتتغير لكن هي طالما ان هي شايفه ده ده بيبص وبيعجبه المنظر وده مش عارف ايه هي بطبيعتها ضعيفة يعني هو طبعا ربنا يا رب يحفظنا ويستر ويسترنا ويستر كل بنات المسلمين آمين.
بس فعلا هي من البنات ومن الولاد مش من البنت لوحدها ومش وطبعا الولد مش هو المسؤول الأول برضه طبعا.
فيا ريت برضه نلفت الانتباه لحاجة زي دي الصحبة و... وكمان يعني كلنا نعين بعض نعين بعض يعني بنات حضرتك قصدك ان لما الولاد نفسهم يشوفوا بنت عامله في نفسها كده ما يعجبوش بيها يعني صح؟
بالظبط لازم يبين لها يعني يعني تبين لها ان هي ان هي اللي عاملاه ده مش صح مش تبقى مش تهزر بقى معاها و... وانتي وايه الجمال ده وايه الحلاوه دي نعم طبعا ما ينفعش خالص يعني ربنا يبارك في حضرتك يا اخت لمياء وشكرا جدا على صحة حضرتك هو هي اخت لمياء قالت حاجه يعني جميله جدا بس هي مش منطقيه بتقول الولاد مش يعني هو الموضوع ده مع الولاد والبنات بس هو الولاد المفروض ما يعجبوش بالبنت هو طبعا طبيعي ان البنت عامله في نفسها كده الولاد لازم يعجب بيها بس انا نفسي اعرف حاجه بقى وهنتقل للشباب بس ناخد منهم ال- التعليق على- التعليق ده آه، انت اصلا لو انت شفت بنت كده انت ايه ايه رد فعلك يعني تتجوزها؟
بصراحه آه، لا احنا مش عايزين نتجوزها هل اصلا انت تتعامل يعني انت واحده بنت لابسه عبايه سوداء او عبايه مثلا واسعه آه، محترمه وبنت تانية لابسه حجاب مش هقول مش حجاب لابسه حجاب بس ستايل يعني احمر وبينك وحاجات جميله كده انا من وجهه نظري رد فعلك هتعامل للاثنين آه، مع البنت المحجبه الاول آه، هتعامل معاها عادي يعني اللي هو ال... في الحدود اللي هي ال- اللي هي اجبرتني ان انا اتعامل معاها فيها جميل اكتر احترام اكتر احتراما طبعا لكن البنت اللي هي اللي مش محجبه هتعامل معاها بقى اللي هو ال... في الجامعه بقى وكده والشباب وعادي طيب آه، احمد البنت المش محجبه او المحجبه حجاب آه، على رايك نص نص نص نص.
يعني دي انت هتتعامل معاها ازاي او انت نظرتك ليها ايه بصراحه يعني حتى لو في ليك زميلات بقى بتشوفنا ما نرجع احنا عايزين بصراحه النهارده
يعني هو حضرتك يعني حسب البنت في ممكن في بنات آه، ممكن تكون هي مش محجبه او نص نص او يعني كده انا هقول انا قلت انا هجيبها لك اسهل مم.
عشان اريحك هي محترمه هي محترمه جدا بس هي محجبه نص نص انت هتتعامل معاها ازاي انت نظرتك ليها ايه
ما هي لو محترمه هتعامل معاها حلو مم.
في بنات محجبه وضايعه وبتعامل انت- معاها على, على طب- الاساس ده طب تقبل تتجوزها لا طبعا راجل
انا هتعامل مع الاثنين في المساحه اللي هي تديها لي ان انا اتعامل فيها يعني بالاحترام بالاحترام يعني واحده يعني كل واحده هتديني مساحه معينه ان انا اتكلم معاها فيها او اتعامل معاها فيها جميل طب هسألك سؤال تحت تقبل تتجوزها؟
لا طبعا
جميل لا تعليق هو كده هي دي بقى اللي بترد بيها على شبهة ال- البنات لما يبتدي تقول انا بالعكس انا انا حسنا شوية على موضوع الحجاب علشان خاطر اعرف اتجوز هم الشباب بيقولوا اهو يعني وده لسان حال الغالبيه هو انا دلوقتي لما انا هاقدم على الزواج الجواز ده هما كده فقدوا ثلاث شباب آه.
الثلاث عرسان فقدوهم النهارده
هو فعلا كده ان هو الشاب لما هيجي يفكر النهارده في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي مساله الجواز هي مش موضوع هياخد فيه قرار بسرعه كده و- تمام.
وبعد كده ياخد تبعاته فيقول لك لا يعني ام عيالي دي واللي هتحفظني واللي انا هبقى بره البيت هتبقى عامله ازاي لا لا هاخدها بمواصفات معينه لازم هتبقى فيها اخلاق معينه لا كذا كذا فلما تبقى محجبه وبدل ما انا ابقى ماشي في الشارع وهي جنبيه والناس قاعده بتعاكسها مثلا يبقى انا يبقى انا اسمي ايه بقى لو الوضع بالشكل ده هو ده المعنى انه لا يغار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فسمى منهم الديوث الذي لا يغار على أهله فلما أنا أبقى ماشي و... والناس قاعدة بتتفرج على مراتي في الشارع وهي بقى بشعرها اللي عامل مش عارف إزاي ولا عاملة ولا حتى لابسة طب لبس كذا طب انا هقول كذا.
لحضرتك حاجه موقف فعلا يعني كان في آه، زميلتنا ايام الجامعه كانت ربنا رزقها بالحجاب وبعد ما ربنا رزقها بالحجاب آه، اتخطبت وبعدين اتجوزت وجوزها امرها انها تقلع الحجاب عشان شكلها وحش هو ده للاسف الشديد يعني- يعني احنا بنبتدي نقول نفس المشكله ان احنا عندنا للاسف هو ده هو ده الذي لا يغار وهذا الذي توعده النبي صلى الله عليه وسلم ال- بالعذاب الشديد ده نعم.
لا ينظر الله له يبقى لا تتنزل عليه الرحمه له عذاب اليم لا يزكيه طب لا يوم حضرتك شايف القيامة.
الصوره دي كترت قوي اه طبعا للاسف الشديد الدياثه للاسف الشديد طب ناخد ام عبد الله ونرجع تاني السلام عليكم ورحمه الله ام عبد الله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه أنا ب- كنت عايزة أشترك بس في حاجة اتفضلي يا احنا فندم.
بنسأل الشباب ربنا يا رب يعني يبارك في عمرهم آمين.
بنسألهم أنت ترضى تتجوز آه مثلا المتبرجة أو المتحجبة حجاب نص نص أو المنتقبة نعم دلوقتي انتوا ليه مش عارفين رأي المنتقبة المنتقبة بيجي لها شاب زي الفل وبالعربية وبالشقة وبكل حاجة وما بتوافقش عليه يا عشان أخلاقه يا عشان لبسه يا كده يعني ما هي المنتقصه دي دي حاجه غاليه قوي قوي جميل.
قوي قوي محدش عارفها ربنا يبارك غير اللي فيك بيقدرها صح يعني انا انا واحده من الناس عندي 31 سنه وعندي ولد وبنت ربنا يبارك انا فيك انتقدت وبنتي بتقول لي عندها اربع سنين بتقول لي مش منتقصه زي امهات اصحابي ليه؟ انا بك- حسيت ان انا صغيره في نظر نفسي وانا برتدي السواد من زمان حسيت ان انا يعني مش عارفه ارد على بنتي اللي عندها اربع سنوات فلازم انا مربياها ان هي تطلع انت تنقي انت تختاري واحد عارف ان النقاب ده يشيله فوق راسه نعم مش اي حد يجي لي كده نعم يعني فانا بقول لهم يعني هو ده طب يعني لقيتوا على بيوت متحجبات او منتقبات شر يعني لابسين الحجاب الشرعي صدقوني هي... هينزلوا من عندهم زعلانين يعني هينزلوا من عندهم حاسين ان دي حاجه غاليه قوي ازاي فكرت فيها نعم والسلام وربنا يا طب.
رب يهدي شباب المسلمين اجمعين ربنا يبارك في حضرتك ربنا يجزيك خير آه، شيخنا يعني ال- الملحوظه اللي قالتها الاخت فعلا نقاب آه، عزة.
اه يعني احنا برضو يعني انا مش عايزين نوصل لمرحله النقاب انا عايزين نوصل حتى الحجاب الشرعي اه للحجاب يعني يعني برضه هننتقل لمراحل اخرى ان شاء الله اذا كان فرديه النقاب ولا ولا ولا فضيله والخلاف ده بس احنا عايزين الاول نوصل ل- للبنات اللي هم الصغيرات ال 16 و17 سنه هل فعلا انا وصلت لمرحله الحجاب دي طبعا احنا بنشوف مقاسي في الشارع آه، محجبه لابسه قصير جدا محجبه لابسه نص كم حاجات شنيعه يعني هم نفسهم الشباب هم نفسهم علوم هم مش مقتنعين بكده بس آه، انا برضه اخد تعليق آه، رد على ال- على الاخت ام عبد الله المايك مع كريم آه، الاخت قالت ان الاخت المحجبه اللي انت نفسك تتجوزها دي أيوة.
آه، عايزه برضو واحد يكون بيتقي ربنا وبيصلي بس احنا دايما بنقول ده ان شاء الله لما اتجوز ابقى كويس واصلي تعليقك ايه
آه، تعليق ان يعني بدل اللي هي يعني ملتزمه وكده اكيد يعني ربنا هيجازيها ب واحد ب- ملتزم.
بواحد هيكون آه، زيها بالظبط تمام ان هو يعني واحد يكون برضو ملتزم آه، اكيد يعني طيب احمد مش نفسك تكون تتجوز برضو البنت العفيفه المنتقبه اللي اللي لابسه خمار اللي هي تحافظ اللي انت تكون خارج في الحته الفلانيه انت عارف هي بتعمل ايه نفسك تتجوز دي اكيد بس لازم نكون ملتزمين ما هو اقول لحضرتك حاجه لو واحد اساسا مش ملتزم مش هيفكر مش فيه هيف- مش هفكر في واحده مش ملتزمه تمام بس لو هو بقى ملتزم هيدور على واحده ملتزمه معنى وكده.
الكلام ده ان احنا لو نص نص هنتجوز واحده هنجوز واحده نص نص ربنا اللي هيكرمه كده بس هو مش هيختارها اكيد هو عايز يتجوز واحده عفيفه يعني ايوه طب راجع
هو برضو آه، يعني انا دلوقتي لما اجي آه، البنت المنتقبه والمحجبه الحجاب الشرعي وكده انا برضو آه، يعني انا مثلا لو انا ملتزم هتجوز واحده زي دي لو انا مش ملتزم مش هتجوز واحده زي دي بس انت او انا نفسك مش تتجوز هفكر ايه؟
فيها انت اساسا اصلا نفسك تتجوز ايه واحده منط- من- ملتزمه يعني ملتزمة، اه.
اسكاد ما- عشان نتكلم عن النقابه نتكلم انها ملتزمه اه، ملتزمة.
التزام طب ناخد آه، الاخت خديجه السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي
آه، جزاكم الله خيرا على البرنامج آه، وجزاك الله شكرا هاني حلمي بارك الله فيك ربنا يبارك في حضرتك آه، وبس كنت آه، يعني سبحان الله آه، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال آه، في كتابه الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم فالحجاب او اي طاعه او اي أي التزام بامر الله يعني كله ان شاء الله يعني بفضل الله بيكون خير وفيه كل السعاده في الدنيا والاخره يعني نعم آه، يعني جزاكم الله خيرا ربنا يبارك في حضرتك آه، آه، معانا الاخت هناء السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي أولا ربنا يعزكم ويجازيكم خير على البرنامج وعلى موضوع الحلقة الجميل جدا ربنا يبارك في حضرتك آه عايزة أوجه رسالة بس لكل بنت بتسمعني وربنا يشهد عليا إن الرسالة دي بصدق وطالعة من القلب إن بجد والله الحجاب عزة عزة قد إيه الواحدة لما تكون محجبة ولابسة اللبس الشرعي قد إيه إن هي تحس إن هي فخورة أوي بنفسها وفخورة إن هي ماشية في طاعة الله ومطمئنة جدا ان حتى لو حصل اي حاجه ولو قبضت وهي ماشيه دلوقتي ان ربنا هيكون راضي عنها وان هي لو قابلت الرسول عمره ما هيقول لها تحقن تحقن بعدا بعدا وربنا يبارك في الشباب اللي موجوده معانا آه عايزه اقول للبنات بلاش الحجاب اللي الشباب تضحك عليك قدامك بيه ومن وراكي تقول دي بنت عملت كذا وكذا وكذا نعم.
وفي الاخر تقول لا انا ما اقدرش دي تبقى زوجة امنها على بيتي وعلى اولادي فبالله عليكم يا بنات استحالة عدم الحجاب آه، هيخليكي تتزوجي والله البنت المحجبة بيجيلها شاب يكون عنده كل اللي انت بتتمنيه عنده العربية والشقة والفلوس بس بتتركه بس عشان اخلاقه ودينه نعم فعمر ما الفلوس ولا الشكل هيجيب اخلاق ولا دين الدين والخلق هو اللي هيجيب الراحه و... وحجابك واعتزازك بنفسك ودينك هو ده اللي هيخليكي سعيده فبالله عليكم يا بنات تمسكوا بدين ربنا عشان ربنا يعزكم ويجعل السعاده في في بيوتكم ربنا يبارك في حضرتك يا اختي وشكرا جدا على اتصال حضرتك ناخد الاخ محمود من مصر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي الحبيب آه والله هو بالنسبه طبعا للحجاب والبنات هو هو, هو في عدم وعي ديني بالنسبه للبنات جميل.
يعني كان الاول بيدرس في ال- في المدارس ازاي البنت ت- تلتزم بدينها وازاي كده دلوقتي ما فيش الكلام ده وهي النهارده بتقلد تقليد اعمى جميل والشباب ما بيجروش غير ورا ال- البنات اللي زي دي
جميل لا انا بعرض حضرتك شباب ما بيجروش ورا البنات دي خالص يعني بس في
حضرتك سامعني ما بيجروش ورا المحجبات هم بيجروا ورا اللي مش محجبات لا بس آه، يعني هم ال- ما بيجروا يعني بيجروا ورا الغير محجبات بس آه، ما بيتمناش الشاب زي ما حضرتك سالنا شباب ان هو يتجوزها يعني يعني هو في الاول والاخر مش عايز ما يتجوز بيتمنهاش هو- ما هو مش هيتمناها طبعا نعم لانه هو في الاخر في الاول في الاخر اهله مش هيوافقوا بيها نعم.
ده علشان سلوكياتها نعم.
انما هي الظاهره اصلا المفروض تبقى عمليه دينيه في المدارس هيبدا بعد كده هيلتزموا وهتبص انما العيله بتخش المدرسه بيعملوا لها ضفاير بتكبر سنه وبتسيب شعرها بتخش نعم.
الجامعه بتسيب شعرها وبتتمكج
نعم ربنا يبارك في حضرتك يا اخي وشكرا جدا على اتصال حضرتك آه، شيخنا طبعا آه، اتصالات كثيره بس احنا عايزين نحاول شويه نرد على الشبهات تمام.
بس آه، ناخد اخر اتصال مريم وبعدين نحاول نجاوب تاني السلام عليكم ورحمه الله اخت مريم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا اختي
آه،
اتفضلي يا اختي انا عاوز اقول ان انا عندي 14 سنه نعم ولابسه وبفضل الله لبست النقاب من 20 اتنين ربنا يبارك في حضرتك
وعاوز اقول لكل, لكل بنت ان النقاب ده عزه نعم هقول لها ابيات بس يا رب يكون لها واقع في نفسها كده طب الاول قبل حضرتك تقول الابيات حضرتك الاسره ملتزمه اصلا ولا اه ملتزم ربنا يبارك فيهم اتفضلي حضرتك
عاوز اقول فوحق حكمتك التي اتيتني حتى شددت بنورها برهان لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أرقان ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبلن عن الفجور عناني ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني ولأتلون حروف وحك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني ولأحجبن ذاك الجمال عن الورى كي لا أسير حفيظة الشبان وخجلتاه من عرض لحمي سلعة يروي ظمأ للفاسق الولهان ربي رجعت إليك أعلن توبتي فاقبلها مني يا عظيم الشان حبب إلى نفس النقاب ولبسه وكره إلي تبرج العصيان
ربنا يبارك في حضرتك وجزاك الله خير شكرا جدا على اتصالكم واحنا نحاول بقى نتكلم شويه يا شيخنا عندنا لاحظ شبهات ال- كتير قوي ان الكل ك- اتكلم على معنى يعني البنت المحجبه وهي لابسه الحجاب وهي بتستشعر معنى العز ده نعم ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف امري والعكس نعم.
من اطاع امر الله عز وجل ورسوله يستشعر نوع من العزه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عايز تبقى حاسس بان انت ما عندكش صراع نفسي بينك وبين آه، انه الصح المفروض ان انت تعمله احيانا كل واحد مننا فطرته السليمه بتوجهه في الاتجاه السليم لكن هو عندي صراع الواقع بيقول لي حاجه تانية الناس بتقول لي حاجه تانية الضغوط اللي حواليا بتقول حاجه تانية فعايش الصراع ده الصراع ده بيبقى مشكله كبيره عليا قوي صراع النفس ده فساعات بحس بمعاني ببتدي ابتلى بامراض نفسيه بمشاكل نفسيه اللي الشباب بيقولوا عليه دلوقتي الش- الشيزوفرينيا والانفصام اللي بيبقى ما بين هنا هو ده هو ده عقوبه المعصيه وجعل الذل والصغار ان انت دايما الواحد لما يبقى ذليل قدام شهوه من الشهوات ذليل قدام معصيه من المعاصي هو عارف انه غلط وبيكابر ساعات هو عارف ان ده بيعمله غلط فالذل بيبقى راكبه مهما حاول ان هو يتكبر ويعمل العكس تماما يحصل له لما يحصل النوع من ال- التوازن ما بين كل شيء ما بين المفروض المفروض ان انا اعمله وما بين اللي انا بعمله فعلا فلما يبقى الاثنين فيهم اتحاد الاثنين مع بعض ابتدي احس بالمعنى التاني ده احس بالعزه فتلاقي البنت بتتكلم وهي عندها ثقه بالله سبحانه وتعالى ابتداء وثقه بالنفس حاسه بمعنى الاسلام حاسه نعم.
بمعنى الايمان فتقول يا جماعه الحجاب عزه العكس تماما هي اللي بتحسه البنت التانيه حتى لو كبرت هي هي قدام الناس بنت جميله آه، الشباب بي- بيعكسوها بيصفروا لها بيعملوا كذا لكن هي من جواها شايفه نفسها سلعه بياكلها كل الذئاب هي مش بتاعه زوجها المراه فيها الحته دي انه ان هي عشان كده ما تلاقي ايه تلاقي في الشرع الراجل يختلف عن المراه في بعض الحاجات فالمراه تبقى لها زوج واحد هو يبقى قره عينها وهي تبقى كل حاجه بالنسبه لها هو ده فلما تبقى هي بتاعه الناس كلها مستباحه للناس لأي كلها ده ده بيجيب المشاكل النفسيه دي وبيجيب بتحس هي بالمعاني دي عندها ده معنى مهم قوي عايزين نبقى يعني نعرفه عشان مساله ان الحجاب عزه وان التبرج في الناحيه الثانيه ذل انا كنا عايزين ندخل على الموضوع من حته كنا بنقول هي لو تعرف ربنا لو تعرف ربنا بجد مش ممكن تؤثر او انها تاخد قرار بخلاف طريقه جميل اتصور كده معايا رب هذا شأنه ودود اسمه كده سمى نفسه ودود عارف ودود من الحب يعني يتحبب يتودد إلى عباده يقول للعباد آه، هل من داع هل من مستغفر هل من سائل رب ودود بيتودد لعباده عشان يطيعوه فلما ربنا يتودد لها ويريد منها يريد منها انها تكون على طاعته يريد الله والله يريد ان يتوب عليكم ربنا يريدك ان انت تايبه يريدك ان انت بحجابك ويريد الذين يتبعون الشهوات اللي بقى بيقولوا الحجاب ده عاده واللي بيقول لك لا لا لا البسي وتشيكي و... وانت انت لسه صغيره يا بنتي على الكلام ده وانت هتبقي مقفله ليه وهيجي لك كبت ومشاكل ومحدش هي... هيطرق بابك ومش حدش هيتجوزك ويريد الذين يتبعون الشهوات الشباب اللي هو نفسه يشوفها قدامه ويتفرج عليها ويعمل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ابن عباس يقول ضعيف الولد في ميله للبنت والبنت في ميلها للولد ضعيف فهيحصل ده هيحصل الضعف البشري ده بس ال- اللي أنا بقى عايزة اللي ربنا يريده ولا اللي الناس عايزاه هو ده المعنى الأول تاني معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حيي ستير ربنا حيي بص المعنى ده كمان يعني لسه بنقول ودود وحيي ربنا بيستحي اه يستحي ان يرد يد عبده اذا ساله لما انت ترفع ايديك ليه وتساله ربنا يستحي ان هم يردهم حيي ستير ولو كل واحد مننا ربنا يعني اذن بكشف الحجاب نتفضح فستير نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر الحجاب هو ده هو الحجاب ايه يا شباب غير كده غير ان هو رمز الحياء المرأة ورمز الستر المرأة انها بتستر نفسها انت النهاردة انت الشباب ايه رأيكم موضوع اطلاق البصر ايه الاخبار سهل ولا صعب صعب اطلاق البصر اطلاق يعني النظر عن الفئة.
النظر للبنات لا هو بقى عادي دلوقتي عند الشباب يعني عادي اي حد بيبص مش كده يا احمد ايه رايك
وحضرتك اللي انا اعرفه اللي ما ردوش على اختي ما ردوش على غيري يعني فاكيد مش هبص بس الشباب في مشكله بس كل الشباب اللي بيحصل بتبص.
في الشارع ده لا كله بيبص آه، ما إحنا عايزين- هو اللي, ده.
عارفين اللي احنا عارفينه صح صح بس الواقع بقى كله بيبص مشكله طب ليه بنبص ليه يعني انت لو تخيل احنا في مجتمع كده بنات كلهم محجبات و يعني وده بيحصل اكيد يعني معاكم كشباب لو بنت محجبه ماشيه في الشارع حجاب شكله جميل فعلا إن... إيه، لو حد عاكسها انتوا هتعملوا معاها ايه انت هتعمل معاها ايه هتعمل مع اصحابك ايه لو حد ما عكسها؟
اعتقدش ان في حد لا الحجاب الحجاب ما اعتقدش ان في حد اصلا هيفكر انه يعكسها ما تعتقدش ولو حصلت بقى هتعمل انت معاها ايه
الناس كلها هتعمل معايا مش انا لوحدي يا طيب عم لو واحده تانية بقى
هبص ماشيه معاها.
style بقى كله هيبص معايا كلها هيبص معاها هو ده شوف هي بقى لما هي ساتره نفسها وهي سبب في ان انت تقفل لك المعصيه دي انا عشان كده عايز اوجه للبنات الرساله دي شوفي لما تبقي متبرجه هتاخدي ذنوب الشباب دول كلهم لانك سبب في المعاصي دي كلها سبحان الله ولما هتبقي محجبه هتبقي سبب في الم... في الطاعات دي كلها اللي انت قفلتي ابواب شر على الشباب دول كلها بدل ما الشباب دول يبصوا على البنات دول ويشوفها ويبتدي بعد كده ي- يبقى بس- موضوع الشهوه بس حضرتك ما والمشاكل.
تسويش بس عشان ايه يعني لا مش دول مش دول حاجه تانية الشباب نفسهم وبعد كده تبقى مشاكل الشهوات ولسه فبدري عشان اتجوز واخش في المشاكل دي كلها انت لما عملتي كده بقيتي النهارده قفلتي ابواب شر شوف بقى كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر طب جميل.
احنا نعرف طوبة يعني ايه طوبة عشان- دي دي طوبة دي شجرة في الجنة وثياب أهل الجنة بتنبت منها يعني أنت في الجنة كده إن شاء الله نفسك تلبس أحلى لبس في الدنيا فتبقى تروح ناحية الشجرة دي تجي لك أحلى لبس في الدنيا أنت عايزه شجرة مسيرة 100 عام تمشي في ظلها 100 سنة ما تعرفش تجيب من أولها لآخرها بيقول طوبة دي لمين؟ لمن كان مفتاحا للخير مغلقا للشر هي عملت كده هي بقت فتحت ابواب خير لان عفت الشباب وقفلت ابواب شر علشان الشباب دول ما يبقوش يقعوا في المعاصي دي شوفوا المعنى جميل ازاي ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر فلو انت بتحب ربنا بجد بجد تحب اللي بيحبه وانتوا كده يا شباب اكيد بنحب ربنا طب انا خلونا نتكلم على اي حد منكم بيحب اي شخص مش هنقول انه بيحب حاجه كده ولا كده يعني خلونا نقول شخص أنت مش بتحب- شخص يعني.
شخص انا قلت شخص آه، مش شخص ماشي، عشان- كويس انت بتحب اي واحد مش تبقى حابب اللي بيحبه يعني الولد ده آه، ليه صاحب معين كده انت بتحبه قوي بتاع ممكن علشان هو مصاحب فلان ده ممكن تبتدي تتعرف عليه بتحب اللي بيحبه هو بيحب يخرج في الحته الفلانيه ممكن تروح معاه المكان الفلاني لانك خلاص بتحبه هو نع- المعنى كده ولله المثل الاعلى ربنا بيحب الحياء وبيحب الستر لو هي بتحبه بتحبه بجد حب صادق يبقى هتؤثر اللي بيحبه ربنا لو هو ربنا بيحب الحجاب مش مهم بقى دلوقتي الناس هتقول عليا انا هبقى كبير انا هيبقى شكلي انا الناس مش عارف ايه مش هتبقى مهم الحاجات دي كلها ليه لان ربنا الاول في قلبي هو ربنا سمى نفسه الاول وهو فعلا الاول في قلبي لو هي بتحب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهي النهارده عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بكده لا ده مش امرها بكده وبس ده شدد عليها قوي قوي قوي قوي لو ما عملتش كده اسمعوا الحديث ده يمكن البنات ما تعرفوش حديث رواه البيهقي باسناد صحيح صححه الشيخ الالباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر نسائكم اسوا واحده في البنات كلهم شر نسائكم المتبرجات المتخيلات شر النساء هن المنافقات العنوهن بلعن الله انا قلت الحديث صحيح طب عشان بر- ما حدش يقول لي اللي انتوا بتجيبوا احاديث بت- بترهب الناس آه، وبتعمل بالراحة بقى الناس عشان ما- كذا كذا الحديث مرة أخرى رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الشيخ الألباني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر نسائكم أسوأ واحدة شر نسائكم مين بقى المتبرجات ادي المتبرجه اللي مش لابسه حجاب اللي بتتزين بالزينه اللي المفروض ما تبقاش الا لزوجها بتتزين بيها في الشارع والناس بتشوفها بالشكل ده المتخيلات دايما البنت بقى اللي هي ال- الستايل دي والبنت اللي هي لابسه الموضه شايفه نفسها حبتين وحاسه بنفسها حاسه بجمالها مختاله متكبره بجمالها هي دي البنت اللي بتقول انا انا جميله وبتاع فانا البس ليه انا انتوا عايزين تكبروني في السن انتوا عايزين تحسسوني ان انا بقيت من القرون الوسطى انا هبقى زي جدتي انا هبقى زي كذا هو ده اللي النبي قاله بالظبط انت المتخيلات متكبره بجمالها قال ايه بقى قال هن المنافقات التبرج بيجيب نفاق مش احنا قلنا لسه في صراع كده بيبقى بين الواحد الصراع ده بيجيب النفاق ده هو الشيزوفرينيا زي ما- الشيزوفرينيا دي هي دي هو ده الصراع اللي بيجيب النفاق ان انا انا عايز ابقى كويسه انا عايز ابقى محجبه النبي آه، لما ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الم- المنافقين يقول ايه مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء لا انا انا عايز ابقى كويسه بس انا محترمه انا كويسه انا اخلاقي كويسه مش لازم حجاب لا الحجاب فرض ما هو م- بلاش يعني تعملوها قوي المجتمع ضاغط انا مش هتجوز انا عايشه الاضطراب ده عايشه التذبذب ده شويه تقول البس حجاب وشويه تقول لا لا لا بلاش استنى شويه إيه، الت... الاضطراب ده بيولد النفاق بيولد النفاق في القلب والنفاق ده مصيبه سوداء يعني لما يبقى النفاق ده الوعيد اللي ربنا توعد بيه اهل النفاق ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اسوا يمكن من بعض الكفره المنافق يقول هن المنافقات بعدين يقول ايه العنوهن بلعن الله اللعن ده العلماء بيقولوا الطرد من رحمه الله ويقولوا ده علامه من علامات ان دي تبقى كبيره من الكبائر شوف بقى مصيبه ال- مصيبه الح- التبرج قد ايه مم.
ادي كده كبيره سبب من اسباب النفاق ايه كمان بقى مش كبيره الواحد بيعملها انت عارف لو واحد مثلا آه، والعياذ بالله وقع في شيء من الخط- الخطيئة أو وقع في مثلا معاملة غش واحد عملها مرة واحدة مش كده؟ عم- يعني عمل العمل ده فياخد عليه الذنب هي كل يوم بتخرج بالشكل ده كل يوم الذنب بتصر عليه العلماء يقولوا الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة نعم أمال لو كبيرة وبنصر عليها تبقى عاملة إزاي خطر قوي خطيرة قوي شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها صنفان من أهل النار لم أرهما في اتنين إن أنا ما شفتهمش ويقول بقى في وصفهم الحديث المشهور الحديث في صحيح مسلم يقول إيه نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات بعدين يدي وعيد صعب قوي قوي يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها انا اول ما ف- ب- بشوف الحديث ده بفتكر حاجه تانية خالص عكسها بفتكر انس بن النضر انس بن النضر ده واحد من الصحابه ما شهدش يوم بدر فلما آه، جه وقت غزوه احد قال لا والله لما هدخل بدر لأرين الله- لأدخل أحد لأرين الله ما أصنع وهو داخل شم ريحة الجنة قال إيه واها لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد شم ريحة الجنة دي حاجة تانية خالص وانت واقف كده يوم القيامة في الحساب وان شاء الله ربنا يكون من علينا كلنا وتجاوزنا الصراط وهتخش على الجنة تشم ريحة الجنة ريحة الجنة لوح- لوحدها بس ريحتها مش لسه هتخش فيها لوحدها نعيم يقول مش هيدخلوا جنة طول ما كانوا كده ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا بعيدة قوي بعدت قوي لما عملت الذنب ده اللي هي النهارده شايفاه من المحقرات لان اغلب البنات كل البنات كده او اغلب البنات كل البنات كده فشايفاه من المحقرات والنبي يقول صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب على انه مش مح- من- من المحقرات ده من الكبائر زي ما بقول بس حتى الحاجات اللي احنا بنقول عليها طب احنا طب عادي طب شيخنا برضه زي ما انت بتقول عاي- عايزين برضه شويه نقرب من البنات مم.
ونقول ان طب انا مش عارفه يعني انا الكلام ده كله انا ما- مش عارف ما أعرف- ما اعرفوش ده بالعكس ده انا لو عوزت اتحجب اهلي هيمنعوني مم.
انت لسه بدري عليكي انت هتحجبي دلوقتي ليه مم.
كلام طبعا بنسمعه كتير جدا وكتير جدا من البنات يعني الاخت اللي هي اتصلت وقالت انا عندي 14 سنه انا قصدت اسالها انت هل انت اسره ملتزمه ولا لا عشان آه، النقاب ده عند كتير من ال من ال من الاهالي اللي هم ما فيش التزام وما نعرفش معنى النقاب اصلا ومعنى الحجاب ده حاجه شنيعه يعني آه، شوف اول حاجه خيمه وحاجات اول لسه حاجه حاجات- اول حاجه هي, هي لازم تبقى فاهمه حاجات اساسيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده يقول استاذنك اخد الامتنان قبل قبل الحديث السلام عليكم اخت امتنان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا اختي آه الأول أنا ب... يعني ربنا يجازيكم خير بجد على البرنامج والموضوع مهم جدا ربنا يبارك فيك آه أنا عايز أقول لحضرتك حاجة أنا كنت متبرجة والحمد لله ربنا من عليا بالنقاب ما شاء الله ربنا يبارك فيك آه بس عايز أقول لحضرتك حاجة حضرتك وليت لبستي موقف- الحجاب وبعدين نقاب ولا النقاب آه، على طول لا هو يعني أنا خدته بالتدريج بصراحة يعني نعم.
من من حجاب لنقاب يعني ربنا يبارك في حضرتك اتفضل بس آه، واجهت موقف فظيع جدا وانا منتقبه ماشيه في الشارع نعم.
واحد نزل لي من العربيه مخصوص بيقول لي انت مش مكسوفه من نفسك بالمنظر اللي انت ماشيه بيه كده ده منظر ماشيه بيه الشارع تخيل سبحان يعني بعد يعني الناس تمشي ازاي احنا محتاجين فعلا وعي للمجتمع باكمله عن الدين فعلا يعني بدل ما بندرس في المدارس موسيقى ودي موسيقى ورسم وكده لا محتاجين ان احنا ندرس الدين وكده عشان دي اهم حاجه في حياتنا يعني نعم ربنا يبارك في حضرتك يا اختي شكرا جدا على يكرمك يا الصحبه رب وجزاك الله خير بجد.
ربنا يبارك في حضرتك هي, هي دي صراحه طرفه مش ال- الاخ اللي قال لها انت مش مكسوفه يعني هي مش مكسوفه كده لا وال- هو لازم هو في- يبقى فاهم ان هو في عقوبه شديده قوي ان هو لما الواحد يصد عن سبيل الله يعني إن انا النهارده اشوفه العكس لما ال- المعنى اللي كنا الاخت اللي كانت قالت قبل كده قالت لما الشباب بيقعدوا ي- يعني يتفتنوا ويتغزلوا في البنت المتبرجه وبتاع فده بيقفل ال- الطريق قدام اللي ك- نفسها تبقى كويسه تقول لك لا ما خليني كده يمكن كده اتجوز والعكس بقى لما هي البنت تبقى كذا فتصطدم بصدمه بصخره الواقع ده لما تتعامل مع شباب فتلاقي اللي بيقول لها ايه ده انت انت لابسه خيمه انت انت يا بنتي اه، اتصيتي في عقلك انت حصلت كذا ده بيصد عن سبيل الله الصد عن سبيل الله ده صعب قوي يعني لو دي خلعت النقاب النهارده او خلعت خلاص.
الحجاب بقى بقى في ميزانه ومصيبه ال- الذنوب دي في ذنوب كده يا جماعه ال ال واحد ع- عمل ذنب خاص بنفسه ده ممكن هو يعني ان شاء الله يكون في مرحله يعني في آه، منزله عفو لله سبحانه وتعالى انه لو استغفر وتاب وكذا يعني ذنبه اللي هو بينه وبين نفسه انما الذنب لما يبقى متعدي لما الذنب ده بيتعلق بغيري بتبقى مشكله كبيره قوي العلماء بيسموها ذنوب التبعات ايه ذنوب التبعات يقولوا ربنا يغفر الذنوب جميعا الا ذنوب التبعات دي اللي بتبقى بيقتص منها عند القنطره بعد ما تعدي الصراط وخلاص الجنه قدامك بتقف كده في قنطره في 100 متر كده عشان تدخل عليها الجنه تقف عليها تلاقي واحد واقف بيقول لك اسف عايز حسناتك ليه انا عملت ايه عملت إيه؟
معلش اصل انت عملت كذا فلما تيجي هي دي في يوم من الايام اللي هو كان سبب في انها صدها عن سبيل الله فتقول له معلش حقي انت كنت سبب في ان انت خ- خلتني ابعد عن طريق ربنا والنهارده انا بتعاقب بسبب الكلام ده انت صدتني عن سبيل الله انت كنت سبب في ان انا بعد كده اعمل كذا وبعدين يبص يلاقي في صحيفه اعماله ذنوب هو ما عملهاش الذنب ده انا ما كنتش عامله لا انت كنت سبب في انك ضليت واحد طب الاهل بقى يا شيخنا اللي بيصدوا انا بس عايز اخد راي نعم.
الشباب اللي حضرتك تجاوب مم.
عليهم ايه رايك في ال... طبعا اكيد شفت يعني في وسط علاقاتك في معارفك او كده ان اب او ام بيمنعوا البنت انها تتحجب مش هم اللي مش هم اللي بيساعدوها لا هم اللي بيمنعوها لا استني شويه لما تكبري ايه رايك في الموضوع ده؟
الاب والام ان هو يعني بي بيمنع ال- البنات ان هم يتحجبوا كده الا في سن معين يعني هو البنت لما تيجي مثلا وهي صغيره هي لسه في اعدادي في ثانوي لا انت لسه صغيره بتبقى لما نابعه من, تكبري ال- الجامعه من النشأة نعم لو هو مثلا يعني ال- ال- في البيت متعودين ان هم يعني ال- الحجاب بيبقى مثلا لما يوصلوا سن معين ف... فده ال- يعني اللي بيبقى موجود غير تمام.
كده ما بيبقاش فيه طيب آه، احمد المكياج ممكن البنت تكون آه، لابسه حجاب ووالدها عارف كده انها محجبه بس مكياج آه، اصفر واحمر و... ايه رايك في الاهل اللي بيخلوا بس كان انا ليا اخت او او ليا بنت ب- بخليها تخرج كده
هو هو يعني اغلبيا بيكون مش الاب ليه دعوه الام هي اللي تقول لها مثلا بلاش الحجاب عشان تتجوزي يعني الاب مش شايف الاغلب ان الاب اه مش شايف بيبقى يعني وفي بنات كمان مثلا تنزل من البيت لابسه محترم مم.
وبعد ما تنزل من البيت تقلع بقى تقلع الجاكيت تقلع الطرحه بتحصل تمام.
كتير يعني تمام آه، راجح ايه رايك في الموضوع ده ان الاهل اللي بيمنعهم او زي ما الشيخ قال بيصدوا عن عن سبيل البنت انها هو- تتحجب او تلبس هو مثلا النقاب الاب مثلا لما يمنع بنت عند سن معين مثلا آه، بنت عندها 14 سنه ولقيتها مش عايزه تتحجب دلوقتي مم.
بيبقى مثلا آه، الاب مثلا خايف ان هي تتصرف حاجه زي كده فتلبس وتقلع الحجاب تاني مم.
يعني ده موقف آه، شفته قبل كده شفته ب... يعني حصل شفته ان هو الاب خايف انها تتسرع اه فتقلع ت- تاني ت- يعني تلبسه وتقلعه تاني هو عايز ي- فاهم يعني تلت- ت- تبقى ملتزم يعني هو الاب مش ملتزم بس هو مم.
مش عايز بنته تتصرف مثلا في حاجه زي كده طيب هي ايه المشكله انها تتسرع يعني لا هي الرساله دلوقتي انت هن- هنوجهها لل- لل- للاطراف كلها آه، عشان ما تقلقوش تاني عايزين نوجه الرساله للاطراف هو كلها هو هو, هو راجح قال شبهتين قال انها وفي كتير بنات بنات بيقولوا كده انا هلبس وفي ناس كتير قوي تلبسوا الحجاب وتسرعوا وقلعوه وفي اهالي كتير لا ده انت لسه عليكي بدري فاهم كذا شبهه في بعض يعني جميل انا عايز اوجه رساله من موضوع ال- الاهل ده لانه بيبقى صعب قوي البنت خلاص بتبقى خدت القرار وتبقى عايزه وق- و... وفعلا آه، خلاص آه، مصممه وعازمه على انها تلبس الحجاب وبعدين تصطدم بالاهل عايزين نقول للاهل ما تقفوش عثره قدام اولادكم لانه آه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته آه، في رقبتك ايها الوالد الكريم وفي رقبتك ايها الوالده الكريمه هتب- هيبقى البنت لو النهارده بعدت عن طريق ربنا سبحانه وتعالى هتبقى هتحاسب عليها يوم القيامه حساب عسير نعم ده ده شيء فلو احنا وقفنا قدامهم احنا كده زي ما قلنا بنصد عن سبيل الله وتبقى مشكله نعم انما نقول للبنت من ناحيه تانية طب لو هم وقفوا قدامك وقالوا لك لا ايه الحل الحل اللي ربنا قال ربنا سبحانه وتعالى قال وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف بس الاثنين مع بعض عشان بس لما بنيجي نقول يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث صحيح الحديث في مسلم الامام احمد باسناد صحيح قال لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق يعني ما ينفعش ان انا اسمع كلامهم بس ما ننساش ال- الباقي الايه علشان وصاحبهما في الدنيا معروفه ده بالعكس ال- التجارب البنات اللي الناجحه جدا تقول ده انا نزلت قبلت ايدين والدي ورجليه قلت له ابوس ايدك ورجلك ما تمنعنيش من الشيء ده لاني انا حاسه ان انا كده كده افضل كده احسن انا كده احلى فما تمنعنيش فال... برضه في عاطفه في الاخر خالص مهما كان القلب قاسي ربما يكون ده سبب انه يتلين القلب نعم. فاحنا عايزين نوجه رساله من هنا وهنا نقول لهم لا ما ينفعش ت... تسمعي كلامه لو قال لك ما تلبسيش حجاب ما ينفعش لا طاعه لمخلوق وفي نفس الوقت انت لو غضبتها واكرهتها على الكلام ده وبعدتها عن طريق ربنا هتبقى هي في ميزان سيئاتك واحنا لسه بنقول دلوقتي احنا مش ناقصين انه يبقى كفايه ذنوب كل واحد اللي عاملها فتبقى ذنوب العباد كمان تبقى صعبه قوي حته بقى ان هو خايف عليها انها تاخد القرار استعجل.
وترجع فيه وانها تبقى متعجله في اتخاذ القرار او الشبهه الثانيه بتاعت البنات اللي هي انا شفت بنات كتير جدا آه، لبسوا الحجاب وقلعوا.
شويه كده وخلعوه دي ترد عليها بما يلي اول حاجه هو احنا لسه متفقين دلوقتي هو ال- العمل ده فرض ولا لا طيب النهارده اللي بتعمل كده النهارده اللي خلعت الحجاب اللي خلعت الحجاب دي ال- الاسوه والنموذج ولا التانيه الثابته انت ليه بتبصي على الجانب السلبي وسايبه الجانب الايجابي يعني هم في كام واحده ما شاء الله ربنا ثبتهم وصب- وثبتوا ومكملين والنهارده بقى لهم كام سنه م- محجبات و و و وكام واحده بعدت ليه انت واخده العكس طب خلونا ناخد بنفس القاعده دي في كل الواجبات الشرع كده ولا حاجه هنعملها استناني لو انت تيجي تقول انا صحابي كانوا بيصلوا وبعدين بطلوا صلاه فلو الصلاه دي فيها خير نبقى يعني كانوا كملوا فيها فخلاص نبطل صلاه ما هو بالمنطق ده نعم.
نعم. يبقى احنا مش هنعمل اي حاجه صحابي مشوا شويه كده وسمعوا دروس دين وبتاع وبعد كده رجعوا تاني لو كانت الدين ده كان فيه خير بلاش.
كانوا عملوا يبقى بلاش منه الاسلام بقى كله يبقى الدين ده كله فيه مشكله واخدين بالكم المنطق ده ممكن يودينا لفين يبقى مش هو ده المنطق اللي احنا نمشي وراه ان انا ابتدي اقول اصل فلانه خلعت فانا هخلع زيها وليه انت ما تثبتيش ليه انت ما تاخديش بالاسباب اللي تثبتي عليها وتبقي بيها بجد انت الانسان الملتزم هي اكيد بالقدوة.
لما خلعت ال- الحجاب اكيد خلعت عشان عندها سبب عندها مشكله انا هحاول اشوف المشكله دي واحلها اه هو كده آه، ان هو- انا ان انا اعرف ايه سبب سبب وقوعها وان انا اتفاداه هو شيخنا ال- الوقت للاسف يعني مر آه، طبعا بسرعه جدا احنا ان شاء الله معانا شبهات لسه كتير هن- هنحاول آه، نكملها اخد بس قبل ما انهي من الشباب مايك مع كريم آه، هي البنت حلوه بالحجاب ولا من غير حجاب اكيد طبعا بالحجاب حلوه بالحجاب
اكيد طبعا بالحجاب احلى يعني انا عمري ما هتجوز واحده غير وهي محجبه اللي هو يعني في مثل بتابعه اللي هو بيقول لك ايه لما تيجي تختار اختار واحده يا اما زي اختك او زي امك ولو لو احسن يبقى من بختك جميل خطيب شباب.
اه البنات محجبه طبعا اه يعني حلوه ال- البنت اه ما هو في أحلى بنات بالحجاب.
محجبه في على فكره بنات محجبه كتير حلوه يعني مم.
في بنات محجبه كتير حلوه يعني الحجاب ده بي بي بيخلي مش البنت شرط ان أحلى.
الحجاب بي- بيبقى بيخلي الوا- ال- البنت وحشه يعني هو اكيد ما بيخليهاش وحشه خالص خلينا نقول لهم انت حلوه بالحجاب لان ربنا هيحبك بس بس فطالما ربنا سبحانه وتعالى هيحبك اذا أنت أحلى احببته بالحجاب.
كنت سمعه الذي يسمع به بصره والذي يبصر به يده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ربنا هيبقى كل حاجه في حياته فاكيد هيبقى احلى وهتلاقي عرسان كتير اكيد وعندنا عرسان اهو في تاني ان شاء الله الله يستعان يعني في نهايه حلقتنا اليوم آه، طبعا اشكر شيخي واخي الحبيب شيخ هاني حلمي جزاك الله ربنا خير يا يبارك حبيبي.
فيك يا شيخنا وان شاء الله تشرفنا تاني على القناه الخارجيه باذن الله تعالى آه، واشكر الشباب شكرا لكم جميعا وان شاء الله تشرفونا تاني آه، انت احلى بالحجاب واكيد هتلاقي عرسان زي ما احنا قلنا كتير قوي قوي قوي بالحجاب معانا شبهات كتيره جدا عايزين نكملها ان شاء الله في حلقاتنا الجايه وقلنا ان هنكون عم- معانا مفاجاه ان شاء الله مفاجاه في الحلقه الجايه ان شاء الله هنحضرها مع الشيخ هاني حلمي انتظرونا وزي ما قلنا لكم آه، تابعونا اي عن حد عنده مشكله تخص الشباب واي حد عنده برضه مشكله من البنات في الشبهات الحجاب يراسلنا على ال- على الايميل كلام شباب Gmail dot com و... او عن طريق ال SMS وان شاء الله احنا منتظرينكم في الاحد القادم الساعه 11:30 مع كلام شباب